أهديها للتائب أرجو إقبالا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الغر الميامين المحجلين اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخوتي في الله أخواتي في الله إني أحبكم في الله وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أحبتي في الله هذا عود حميد إلى برنامجكم رسالة وهذه الليلة المباركة أتوجه فيها برسالة إلى عموم المسلمين وهذه الرسالة جعلتها تحت عنوان سنحيا كراما سنحيا كراما سنحيا كراما فاللهم أحينا كراما وتوفنا كراما واجعلنا من أعز خلقك على الكافرين ومن أذل خلقك للمؤمنين برحمتك يا رحمن يا رحيم أحبتي في الله تعلمون أن الإسلام دين العزة والكرامة والشموخ والإباء غرس الإسلام في قلوب أبنائه أن يعيشوا كراما وأن يموتوا كراما وأوجد في قلوبنا التبرم والضجر من أي وضع يمس الكرامة أو يخدش العزة أمرنا الإسلام أن نحيا كرامة وأن نموت كرامة حتى أنه أمرنا أن نهجر مواطن الذل والضعف إلى مواطن العز وإلى مواطن القوة أمرنا الله أن نحيا كرامة أن نحيا أعزة مهما كانت الظروف حالكة ومهما كانت الأوضاع سيئة ومهما تآمر علينا أعداء الداخل والخارج حتى في أحلك الظروف حتى في أشد الأحوال أمرنا الله أن نحيا أعزة قال رب العالمين للصحابة عقيب غزوة أحد وقد استشهد منهم سبعون على رأسهم أسد الله الحمزة ابن عبد المطلب وفيهم سفير الإسلام الأول مصعب بن عمير وفيهم وفيهم أمر الله الصحابة عقيب غزوة أحد وقد رزق الشهادة منهم سبعون وجرح منهم مئات ونزف في يوم أحد دم رسول الله صلى الله عليه وسلم شج رأسه وفار دمه الشريف كالمسك وكسرت رباعيته وغاصت حلقتان من حلق المغفر في خده وضرب على عاتقه ضربة من ابن قمئة ظل يشكو منها لمدة شهر ومع هذا الوضع السيء ومع هذا الظرف الحالك ومع هذا الضعف قال الله للصحابة ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ألم أقل لكم إن الله لا يرضى لنا أن نحيا أذلة إن الله يأمرنا أن نحيا أعزة مهما كنا في ضعف ومهما كنا في انكسار وهذه العزة التي أمرنا الإسلام أن نتحلى بها هذه العزة التي يشمخ بها المؤمن ليست عزة الكبرياء والطغيان بل عزة الإسلام بل عزة الطاعة والإيمان فالعز كل العز في طاعة الله وفي العمل بدين الله وفي العمل لدين الله وساعة أن نعمل للدنيا فكبر علينا أربعا كتكبيرات الجنازة العز كله في طاعة الله والذل كله في الإعراض عن منهاج الله العز كل العز في يد الله قال تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا العزة كلها لله يا أمة لن تعزي إلا إذا رجعت إلى الله أيها الطيار الإسلامي في مصر لن تذوقوا طعم العز والكرامة إلا إذا أرضيتم الله إلا إذا يممتم قلوبكم تجاه مرضاة الله عز وجل العزة كلها لله فالأمر أمره والملك ملكه يقضي ما يشاء ويفعل ما يريد قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء اللهم أعزنا بطاعتك وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير والله لن نعرف طعما للكرامة ولا للمكانة ولا للسؤدد ولا للعزة إلا إذا عدنا إلى منهاج الله إلا إذا عدنا إلى القرآن وإلى السنة إلا إذا عشنا بالإسلام إلا إذا عملنا للإسلام ولله ضر عمر رضي الله عنه عندما عتب عليه أبو عبيدة لما وجده يلبس البال المرقع ويخوض في الطين وقد جاء الاستلام مفتاح الأقصى بعدما انتصر جنده وفتحت أرض فلسطين الفاروق عمر القائد الأعلى للمسلمين يلبس المرقع ويخوض في الطين ويدخل إلى أرض فلسطين وخادمه يركب وهو يمشي عتب عليه أمير الجند أبو عبيدة قال يا أمير المؤمنين لو لبست ثوبا غير هذا يعني لكان أوقع في نفوس أعدائك هذا يوم نصر هذا يوم عز قال له عمر لو قالها غيرك أحد يا أبا عبيدة لأوجعته ضربا نعم أخوض في الطين يا أبا عبيدة لقد كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله عز وجل والله والله إذا ابتغينا العزة في إرضاء أمريكا أذلنا الله إذا ابتغينا العزة في إرضاء إسرائيل أذلنا الله إذا ابتغينا العزة في إرضاء أوروبا أذلنا الله إذا ابتغينا العزة في إرضاء العلمانيين والليبراليين واليساريين أذلنا الله أيها العاملون في الحقل الإسلامي يا أصحاب الأحزاب الإسلامية يا من رفعتم راية الشريعة مهما ابتغيتم العزة في غير الإسلام أذلكم الله صوبوا قلوبكم تجاه مرضاة الله فقط لا تحسبوا حساب لأي أحد غير الله وأنتم أعزة ومنصورون ومؤيدون قال تعالى اسمعوا إلى هذه الآية بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا تبتغي العزة عند شرق أو غرب تحسب ألف حساب لشرق وغرب والعزة كلها في يد ربك أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا ورد الله على المنافقين الذين قالوا في شأن النبي العزيز صلى الله عليه وسلم لئن رجعنا لإلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز يقصدونهم الأذل يقصدون رسول الله وحاشاه بماذا رد الله عليهم؟ قال عز من قائل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون العزة في اتباع منهاج الله العزة في أن تعضوا على سنة رسول الله العزة في الإيمان العملي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون بل وصف الله تعالى الفائزين الناجحين السعداء في الدنيا والآخرة الذين يحبهم ويحبونه فقال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه من هم الذين تحبهم يا رب ويحبونك قال أذلة على المؤمنين أعزة أعزة ليسوا من المنبطحين ولا المميعين ولا المتملقين لا أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم فالمحبوبون عند الله الثابتون الراسخون غير المنبطحين ولا المتملقين ولا المميعين ولا الطالبين الدنيا بالدين قال عطاء رحمه الله ويفسر قول الله تعالى أذلة على المؤمنين قال كالوالد على ولده وكالعبد لسيده أنا بالنسبة لأي مسلم لازم أكون ذليل متواضع أتعامل معه كالولد مع الوالد وكالوالد مع الولد برحمة وأدب وأكون له ذليل كالعبد مع سيده أعزة على الكافرين قال كالسبع على فريسته فهل هذا هو حال المسلمين الآن؟ يا ترى فعلا إحنا أعزة على الكافرين؟ عزة إيه؟ وبيت المقدس في يد اليهود وقد اقتحم الأقصى جن نساء من جند اليهود ولأول مرة ارتقوا على ظهر المسجد الأقصى أعزة على الكافرين إيه؟ ده احنا مع الأسف أعزة على بعضنا أذلة على أعدائنا كقول غزال للحجاج أسد علي وفي الحروب نعامة ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا العز كله في طاعة الله والذل كله في معصية الله الله أمرنا أن نحيا كراما وأن نموت كراما وأن نعيش أعزة وأن نموت أعزة ولكن ما هي أسباب الذل إيه هدر الكرامة اللي احنا عايشين فيه ده ده احنا سفينا التراب أهل مصر هدرت كراماتهم لعقود ذاقوا الذل ألوانا ليه ما هي أسباب الذل أعظم سبب من أسباب الذل معصية الله عز وجل مش محتاجة نباهة قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا قال لك همسح به الأرض هزله هسحقه هعيشه ذليلا حقيرا كثيرا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وقال تعالى واقرأ معي هذه الآية كلمة كلمة كده اقرأ معي إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين الله ربنا ذل اليهود ليه ما هو بذنوبهم إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين وقال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي ذل يعني إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب يبقى السبب الأول للذل التي غرقت فيه الأمة الذل الذي طفح به الكيل أعظم سبب لذلنا معصيتنا لربنا لله در الحسن البصري قال وكلامه في شرح منظومة الآداب إنهم يعني العصاة وإن تقتقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه بروز للجملة دي الله يرضى عليك في برواز كده بروزها كده أبى الله إلا أن يذل من عصاه أبى الله إلا أن يذل من عصاه من أعظم آثار الذنوب والمعاصي إن ربنا يذل العاصي يذله بأي لون من ألوان الذل بولد عاق بامرأة ناشز بمرض بفقر بتسلط ظالم أو جبار عليه لازم هيذله أبى الله إلا أن يذل من عصاه قال بعض أهل العلم الناس يطلبون العز في أبواب الملوك ولن يجدوه إلا في طاعة الملك الله الله كلمة رائعة الناس يطلبون العز على أبواب الملوك نعمل صفقات ونرتب هنا وهنا ونظبط الدنيا ولن يجدوا العز إلا عند ملك الملوك في طاعة ملك الملوك جل جلاله ولله در بن المبارك قال هذا الإمام المجاهد رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها الذنوب بتجيب ذل يبقى السبب الأول من أسباب الذل والهوان والخزي والعار اللي الأمة شربت منه حتى الثمالة معصية ربنا طبعا معصية الله السبب الثاني من أسباب الذل والهوان مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عن السنة وتريد العزة بأمرت إيه تخالف أمر النبي وتريد العزة بأمرة إيه أقول لك قال الله قال رسوله تقول لي بس أنا رأيي كده أنا شايف كده الواقع بيملي علي كده من أنت هل لنا كلام مع كلام الله هل لنا كلام مع كلام رسول الله يا أخي بقول لك قال الله قال رسوله تقول لي بس أنا شايف الواقع بيملي علي اختيار آخر هذه سياسة سياسة تحملني على مخالفة الله تبقى نجاسة سياسة تحملني على مخالفة أمر النبي تبقى نجاسة من أعظم أسباب الذل مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل الذلة وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ربنا قضى بالذل والصغار على كل من أعرض عن منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أعظم أسباب الذل والهوان ترك الجهاد في سبيل الله يوم أن كانت الأمة ترفع لواء الجهاد كانت عزيزة كان الكل يحسب لها ألف حساب ساعة أن لطمت ال... ساعة أن كشف جزء من ساق المسلمة في سوق الذهب سوق يهود في زمن النبي فقاد النبي الجيش وحاصر اليهود وأجلاهم كانت الدنيا تحسب لجيش الإسلام وللمسلمين ألف حساب ساعة أن لطمت مسلمة في عامورية فحرك المعتصم لها الجيوش من أجل إنصافها بعد أن هدرت كرامتها كانت الدنيا كلها تحسب للمسلمين ألف حساب وساعة أن تركنا الجهاد في سبيل الله وأصبحنا نجاهد في المؤتمرات نجاهد بالهتافات نجاهد في التظاهرات وساعة أن تركت الجيوش الخنادق وعسكرت في الفنادق وتركت البنادق وانشغلت بالطبول والبيارق ليس لنا قيمة كل الأمم تدوسنا بالنعال كشمير في يد عباد البقر دول إسلامية أكلتها روسيا الملحدة أفغانستان والعراق تسيطر عليها أمريكا الأقصى في يد اليهود شوف إذا تركنا الجهاد فلن نذوق إلا الذل ده كلام النبي روى أبو داود في سننه والحديث صححه الألباني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة إذا الأمة بقت تتعامل بالربا وتخرج الفتاوى من بعض أصحاب العمائم تبيح الربا فتاوي ذوات البلاوي من بعض الموظفين البصمجية التي أحلت الربا فجاءنا الذل قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر تحول تحولت أجهزة الأمن التي تأخذ رواتبها من دماء الشعوب لحفظ أمن الشعوب تحولت إلى قوة باطشة ظالمة تلفق التهم وتفعل وتفعل قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد لو عملنا كده يحصل إيه يا رسول الله قال سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم يوم ما الأمة تبطل تاكل حرام ويوم ما الأمة يمثلها علماء على علم وعمل وتقى ويرقبون في الفتاوى الله ويحلون ما أحل الله ويحرمون ما حرم الله ويوم ما الدنيا ما تؤثرش الدنيا يوم ما الأمة ما تؤثرش الفانية على الباقية وترفع راية الجهاد على الأقل لتحرير البلاد المحتلة ساعتها ربنا هيدوقنا طعم العزة لكن طول ما احنا كده فالذل والهوان وهدر الكرامة ولا حول ولا قوة إلا بالله شوفوا ربعي بن عامر لما بعث له رستم قائد الفرس ودخل عليه ربعي على بغلة ولباسه قديمة بالية وخاطب رستم وهو على ظهر بغلته قال انزل قال أنتم بعثتم إلينا أخاطبكم هكذا فإن رضيتم وإلا رجعت قال رستم دعوه إنما هو رجل واحد من الذي ابتعثكم انتوا خرجتم علينا منين قال ابتعثنا الله أنا عايزك تتخيل المشهد ده عسكري من جيش الإسلام لابس جلابية مرقعة وراكب بغلة كده حقيرة وبيكلم إيه أكبر جنرال عند الفرس وبيكلمه القائد الفرس تحت وصاحبنا فوق البغلة وبيكلمه من فوق كده انتوا اللي بعتولي عاجبكم اكلمكم وانا فوق كده ماشي وإلا هرجع قال لهم سيبوه قول لي بس يا ابني من ابتعثكم خرجتم علينا منين قال ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام النهاردة المسلمين إخوانهم في سوريا يذبحون ويقولون أغيثونا يا هيئة الأمم وغوثاه يا مجلس الأمن شفت الهوان شفت وكسة قادة العرب وخيبة قادة العرب ولا حول ولا قوة إلا بالله يا من أعظم أسباب الذل معصية ربنا اللي يعصى ربنا ربنا هيذله اتنين مخالفة أمر النبي اللي يألف ويبتعد عن منهاج النبوة ربنا هيذله ثلاثة أكل الحرام إذا تبايعتم بالعينة الرضا بالدنيا إيثارها على الآخرة ورضيتم بالزرع الظلم المتفشي وأخذتم أذناب البقر ترك الجهاد خمسة من أعظم أسباب الذل حب الدنيا وكراهية الموت يوم ما الأمة تؤثر الدنيا على الآخرة وتؤثر الكراسي والمناصب على مرضاة الله لن ننتظر إلا الذل اسمع روى الإمام أحمد في المسند والحديث إسناده حسن عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها خد بالك النبي قال في زمانه توشك للمقاربة طبعا هي بعد زمان النبي بكم قرن أوشكت وأكلت ومزقت الأمة كل ممزق وشردتها في كل واد كما تداعى الأكلة على قصعتها أنا عايزة تتصور المعنى ده ناس أكيلة أوي أوي أوي أكلة أكيلة وجعانين أوي عفوا ناس أكيلة أوي وجعانين قوي ومرة واحدة اتحط بين ايديهم طعام لذيذ وشهي هيسيبوا فيه حاجة خمسين راجل أكيلة قوي وجعانين قوي ومرة واحدة قعدتهم كده على خروف مشوي ده هيأكلوا اللحم ويمصمصوا العظم بل يدقون العظم ويستفونه سفا كما تداعى الأكله على قصعتها قال قلنا يا رسول الله أمن قلة نحن يومئذ ليه بقى كل الأمم تعدو علينا عباد البقر و... والملاحدة وال... والصليبيون واليهود وال... وك... و... ليه احنا قليلين قال لهم لا أنتم كتير أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل عارفين الزبد اللي على الأمواج الموج المتلاطم على وشه كده فقاقيع هواء زبد تلاقي البالونة كده منفوخة حجمها كبير بس على ما فيش فاضية من جوه هشة ضعيفة لينة فاحنا منظر كتير بس زي غثاء السيل زي الزبد لا وزن ولا قيمة ولا كرامة قال وتنزع المهابة من قلوب أعدائكم ويجع ويجعل الله في قلوبكم الوهن قيل وما الوهن ده مربط الفرس بقى قال حب الدنيا وكراهية الموت يبقى من أعظم أسباب الذل إن احنا نتخانق على الدنيا ونتنافس على الدنيا ونؤثر الدنيا على الآخرة ونقدم الفانية على الباقية وهو ده النبي هو ده اللي النبي كان فعلا خايف علينا منه في الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم أنا مش خايف على المسلمين من الفقر ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم كما بسطت للذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم هو ده اللي احنا فيه فتنافسوها فتهلككم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم الدنيا طيب معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله أبو عبد الرحمن شيخ موسى أهلا يا أبا عبد الرحمن والله شهد الله نحبك في الله الله يحبك ويرضى عليك وربنا يجمعنا احنا وجميع المسلمين في الفردوس الاعلى في الجنه يا رب اللهم آمين وطبعا احب اذكرك بالمقوله اللي هي بتاع سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه كنا نحن العرب اذلاء اعزنا الله بالاسلام نعم فان ابتغينا العزه في غيره اذلنا الله نعم فلو تحرينا هذا المعنى ويقنا به وعملنا به والله والله والله لعزنا الله عز وجل نعم ونحن ونحن تركنا خدت بالك إيه إيه إيه إيه الآخرة بالدنيا نعم.
يعني تكالبنا على الدنيا ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، آه، تت- آه، أنكم تتأكلون على الدنيا كما تأكل ال- آه، آه، كما كما يركض الف- الفريسة في البرية ولا ينال منها إلا ما كسمه الله له معنى الحديث يعني بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم طيب واحب اذكرك واذكر اخواننا ان اليوم القمريه ان شاء الله جايه هتبدا ان شاء الله من بعد يومين كده ان شاء الله جزاك الله خير.
واذكر اخواننا ب- بالصيام ان شاء الله ليا والصيام جنه وطبعا ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب للصايم الدعاء وندعي الله عز وجل باخلاص ان ربنا يرفع عنا الغمه والكربات ويعز الاسلام والمسلمين اللهم اجمع وجزاكم الأمة الله خير.
على قلب رجل واحد يا رب السلام عليكم أخت أسماء السلام عليكم وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ مسعد أهلا وسهلا اتفضلي أنا ازيك يا سامعك شيخ مسعد عامل ايه؟
بخير حال الحمد لله
يا شيخ مسعد بالله عليك يا شيخ مسعد مش الصايم ليه دعوة مستجابة؟
نعم أيوة يا أخت أسماء طيب الأستاذ محمد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا فضيله الشيخ الحمد لله واشهد الله اني احبك في الله الله يحبك ويرضى عنك والله اننا نتالم كثيرا نظرا لهذا الواقع المر الاليم نعم التي تعيش به بلاد الاسلام في مصر وفي جميع بلاد المسلمين.
نعم يا شيخ مسعد متى ستجتمع الامه على قلب رجل واحد؟
نعم متى ستتبع الامه منهج كتاب ربها وسنه نبيها محمد صلى الله عليه وسلم؟ والله لو تركنا الكتاب والسنه لنصبح اذل الامم.
نعم لأن لا عزة لنا ولا كرامة لنا ولا شرف لنا إلا بهذا الكتاب والله لو استمسكنا به سنصبح أسيادا لجميع الأمم نعم لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أخرج أصحابه من رعاة للغنم لسادة لجميع الدول والأمم والله ما كانوا ينظرون إلى كرسي وما كانوا ينظرون إلى رئاسة ولا إلى ريادة بل كانوا ينظرون إلى قوله تعالى وعجلت إليك ربي لطهر نعم فمتى يا شيخ مسعد ستتحد هذه الأمة والله مصر لا مش محتاجة تفرقة ولا محتاجة تمزقة وأقول كلمة حتى لا أطيل على من بعدي أقول أن الشدائد التي تحيط بمصر والمسلمين إن هم عملوا فيها بشرع الله نالوا خيرا وإن هم عملوا فيها بش- بش- بغير شرع الله نالوا شرا والله مظهر دينه
جزاك لا الله خير.
تلمني بارك الله فيك يا أخ محمد أسأل الله أن يجعلنا على قلب رجل واحد وأن يؤلف بين قلوبنا الأخ جمال من أسيوط السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم
السلام عليكم يا شيخ متعب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتكلم على طول يا جمال انا من حقي اقول راي اتفضل
اه الاخوان لهم رايهم واحنا لنا راينا يعني من حقنا نشارك احنا عايزين عمرو موسى لو سمحت
طيب ماشي جزاك الله خير يا جمال آه، الأخت أميرة من القليوبية السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك آه.
الله خير يا شيخ وجزاك يا أختي ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب انت الله يبارك.
وعلمائنا يا رب الله يبارك فيك انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه يعني اتفضلي حضرتك بتتكلم وعلمائنا بيتكلموا وبالمثل الفلاحي كده ودن ودن من طين ودن من عجين يعني يعني الحكام ما بيتعظوش ولا يعني انا بستغرب اول حاجه اوباما العيل بيمشي حكام المسلمين اوباما العيل وبتوع اوروبا انا مش عارفه في ايه عشان فعلا بعيدنا عن الاسلام انا والله العظيم حزينه ان انا عايشه في الزمن ده مفيش عزه ولا نصره فلسطين بتمزق وسوريا يا نهار ابيض فين فين عزه الاسلام اللي النبي كان عايشها والصحابه والسلف الصالح فين الايام دي وانا بالله عليك يا شيخ نرجع يعني إن شاء الله.
بالمناسبه معلش بالله عليك اقول حاجه اخيره لو سمحت حضرتك تقول كلمه للناس اللي, اللي زعلانين على ترشيح الشاطر وحازم صاحب اسماعيل احنا طبعا مع حازم صاحب اسماعيل بس تقول لهم بلاش التفرقه عشان العلمانيين والليبراليين ما يشمتوش فينا صح وجزاكم الله خير يا شيخ اه والله لا يا ابن أمي لا تشمت بي الأعداء ربنا يؤلف بين قلوبنا الأخ من السلام عليكم من السعودية إبراهيم السلام عليكم يا إبراهيم السلام عليكم يا إبراهيم السلام
أهلا وسهلا جزاك خير يا شيخ بارك الله فيك
عالم يقول انه لن ينصلح حال المسلمين ما دام يسجدون على السيفين من نخرب الحرم ويطوفون على الكعبه وع- وعلى وعليها اسماء الملوك وهذا شرك وسوره القلم ذكر فيها المهدي والدجال جزاك الله خير يا شيخ افتنا
أه، بارك الله فيك أنا ما فهمتش السؤال يا إخواني أرجو إخواني في الكنترول يعني يف- يعيدوه عليا عالم عالم بيقول المسلمين مش هينصلحوا ما داموا يطوفون بالكعبة إن كان هذا السؤال ده عالم ده إبليس شيطان رجيم من يقول هذا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أمة الله اتفضلي بارك الله فيك يا شيخ جزاك الله كل خير جزاك يا أختي آه أنا بس نفسي أسأل سؤال هو هو كلام العلماء ال- ومجلس شورى العلماء وكل علمائنا زي الشيخ أبو إسحاق ومحمد حسين يعقوب وإلى آخره كل العلماء دول الأفاضل هل الإخوان ضربوا بكلامهم عرضة الحائط؟ يعني كلامهم وعن الشيخ حازم واللي هو بس كل اللي عايزين تفرقة صفوف فقط أنا مش فاهمة إيه اللي بيحصل ده والله العظيم أقسم بالله هيفرقوا الدين وهيفرقوا المسلمين وهيعملوا الحزب كل واحد حزب وكل واحد جماعة لما هيضيعوا البلد وهينسفوا الإسلام زي ما اتنسف في الأندلس قبل كده ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم ريحكم و- والله والله العظيم احنا تعبنا احنا تعبنا وربنا يعلي من يصلح يصلح حسبنا الله ونعم الوكيل آمين السلام أس- عليكم احنا عايزين نحسن الظن بكل المسلمين وأسأل الله أن يولي على مصر خير المسلمين وأن يقودنا بشريعته إنه ولي ذلك ومولاه أبو ياسين السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله حي الله أهل المغرب
وحياك يا شيخنا العظيم بارك الله فيك تفضل يا أبو ياسين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظك ويحفظ شيخنا حسان آمين اللهم, وكذلك جميع المشايخ بمصر العزيزة علينا اللهم آمين
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم أحسنت ولكن أخشى الدنيا أن تتنافسوها كما تنافسها كما تنافسها اليهود والنصارى
نعم فتهلككم كما أهلكتهم أمة الله من القليوبية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم الصحة وبركاته ازيك يا شيخ اهلا وسهلا جزاك الله خير بارك الله فيك لو سمحت يا شيخ بالنسبة للخبر اللي سمعناه امبارح اللي أدمى قلوبنا كلنا لما احنا عايزين الإسلام طب ما في واحد إسلامي مترشح يعني احنا كده مش عايزين الإسلام بقى نعم لو احنا عايزين الإسلام ما في واحد إسلامي كنا كلنا وقفنا وراه نعم أنا عايز أعرف حاجة اللي مش عارف يطبق السنة على نفسه هيطبقها ازاي على الناس اللي مش عارف يطبق شريعة ربنا على نفسه احنا مش بنسيء الظن في حد بس المفروض يعني يبقى في واحد إسلامي نقف وراه بدل ما نشتت الصف وكده يعني وجزاك الله خير يا شيخ سلام بارك عليكم الله فيك يا اخت اما بارك الله فيك السلام عليكم ام عبد الرحمن من كفر الشيخ السلام السلام عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ربنا يعزكم يا شيخ يا رب وربنا يبارك في قناة الرحمة وفي حضرتك وفي الشيخ حسان اللهم امين بس معلش أنا بتكلم بالعامية يعني يا شيخ بس أنا عايزة أقول كلمتين يعني بعد كلنا إذنك عوام يا والمشاهدين بنتي.
كلهم يسمعوا كلنا عوام اتفضلي بالع- الله المستعان يا شيخ من- جه على قناة الرحمة كان في برنامج الأستاذ ملهم من شوية ففي بر... أخ تبع الإخوان وأخ تاني بيتصل بيتكلم برضه تبع الإخوان مم.
وده بيكلم ده بيقول له انا هك... بيقول له لو- كلم ال- رد على المكالمه بتاعته بيقول له لا انا ورايا برنامج تاني مم.
كده علني كده هو على الهوا يعني انا مش عارفه احنا بنقول احنا اسلاميين احنا عايزين ن- نتوحد وتبقى ايد واحده وبرضه في- في قناه تانية دلوقتي بي- اخ سلفي بيتكلم بيتكلم مذيعه بتكلمه وبتكلم عن التبرج وبتكلم وبتهاجمه عشان بيقول لها التبرج مش تبرج اما ايه اللي احنا شايفينه في مصر دي البنات اللي في الكليات ماشيين متبرجات الشباب كتر خيرهم على اللي هم شايفينه ايه دي هم عايزينها دولة ايه البنات ايه انا عايزة انا نفسي يشوفوا هم عايزين ايه يعني عايزين نحكم مصر عايزين نمشي المسلمات ماشيين ازاي روحوا شوفوا البنات معلش انا اسفه يا شيخ على طريقتي واسلوب روحوا شوفوا البنات وروحوا شوفوا اللي بيتقال على البنات والشباب اللي واقف اللي عندهم 25 سنه جزاك 30 الله سنه خير يا شوفوا أم عبد المناظر الرحمن.
دي يعملوا بها ايه اما الشباب تشوف كده اما الشباب يشوفوا كده يا شيخ يعملوا ايه حاضر جزاك احنا الله عايزين خير حد يمسك مصر حد يقول لا اله الا الله محمد رسول الله يعرف معناها يا رب صح يا رب يعرف يعني ايه لا اله الا الله اللهم محمد ارزقنا رسول حاكما الله يتم محمد رسول الله حلاله.
ي- يدرس سنه يدرس فقه يعرف ازاي الواحده تطلع من بيتها والاب ازاي يحافظ على بنته والاخ ازاي يحافظ على اخته جزاك والراجل الله يحافظ خير يا على أبو عبد الرحمن.
زوجته بارك طلعها الله بالزين فيك.
الشرع يا شيخ احنا احنا بنقول لا اله الا الله على اي سبيل محمد رسول الله على اي سبيل اعرف ان محمد رسول الله بيقول ايه الله بيقول ايه احنا عايزين كتاب ربنا يحكمنا يا شيخ اخوان سلف اهم حاجه يحكموا بكتاب ربنا يا شيخ وانا أحسنت.
اسف على الاسلوب وربنا يعينكم ويقويكم على اللي انتوا فيه الله السلام يرحمك.
عليكم ورحمه الله عايز أقول لك، وبركاته احنا عايزين حاكم يحكمنا بشريعة الله عز وجل أيا كان مشربه عايزين رئيس يحل فينا الحلال ويحرم علينا ما حرم الله عز وجل ويقودنا بالقرآن ويحكم فينا بشريعة الله أيا كان مشربه أخ عبد الله من الجيزة السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخنا وفيك بارك أنا برضو من فضيلتكم يعني أن تدعو الناس أن يجتهدوا في الدعاء يسأل الله عز وجل أن يولى علينا من يصلح يا رب اللهم ول هذه علينا واحدة.
خيارنا ال- الحاجة الثانية يعني هي رسالة لقادة حزب النور والدعوة السلفية تفضل آه، إن لم يحسموا الأمر ويختاروا الشيخ حازم الذي أعلن تطبيق الشريعة فسوف نغلق مقرات حزب النور بمنطقتنا وجزاكم الله خير
إن لله وإنا إليه راجعون وجزاك معنا من السلام عليكم
السلام عليكم شيخنا عليكم الأخ محمد من اسكندرية حي الله أهل اسكندرية السلام عليكم علي
ايوه يا شيخنا السلام تفضل يا عليكم شيخ علي عليكم السلام وبركاته الله يعزك يا شيخنا يا شيخ انور انا بحبك في الله والله الله يحبك ويرضى عليك انا اسف يا شيخ بس دقيقه من فضلك والله العظيم يا شيخ احنا عايزين يعني دلوقتي الشيخ ابو اسماعيل كان نازل كان المفروض الحزبين اللي هم ماسكين مصر كلها ماسكين جمهوريه مصر العربيه الاخوان والسلف المفروض إن- يعني احنا كنا دعمنا الراجل ده طالما احنا عايزينها اسلاميه نعم لكن ينزلوا الشاطر على دماغنا من فوق وحزب الحريه والعداله على دماغنا من فوق بس احنا دلوقتي كنا دعمنا الراجل دوت بقت ما شاء الله و- ويعني يعني اتكلم كلام ما شاء الله لا قوه الا بالله شيخ نعم يعني ازاي ينزلوا دلوقتي يعلنوا عن الشاطر وينزل الشاطر طب يعني بالله عليك ينفع كده يا شيخ جزاك الله خير السلام عليكم بارك الله فيك أصل- أسأل الله عز وجل أن يصلحنا معنا الأخ أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا سيدنا عامل ايه؟
إزيك يا شيخ أحمد أم أحمد معك من صفة اللبن أهلا أهلا حي الله أهل صفت ربنا يبارك لك يا شيخ إني أحبك في الله الله يحبك ويرضى عنك أسأل الله رب العرش العظيم أن يجمعنا أنا وأنت سويا في الجنة يا رب يا رب آمين يا رب أنا وأنت وجميع أمة محمد يا رب أتمنى أرجو من حضرتك أن تدعو لأمة الإسلام أن تخرج من هذا الكرب اللهم فرج كربنا يا رب آمين يا رب واخرجنا من هذه الفتنة آمين يا رب.
سالمين غانمين يا رب العالمين آمين يا ولا رب تشمت بنا الأعداء يا رب آمين يا رب آمين آمين يا رب وأرجو من ح- حضرتك أن يعني عايزين يعني يكون الشيخ أبو إسحاق الحيواني ليه دور في الموضوع ده يا ريت يعني حاضر إن شاء الله لعل الكلام ان شاء يصل.
الله يعني عايزين جميع المشايخ يتحدوا يعني آه، نرجو من الله ان يعني نرفع الاسلام كلنا آه، ونبقى ايد واحده ان شاء الله إن شاء الله ربنا السلام يعلم عليكم.
قلوبنا ويولي علينا خيارنا الأخ عبد الله من أين؟ السلام عليكم عبد الله من الدقهلية
الو السلام عليكم شيخ عبد الله ازيك يا عم الشيخ مصعب الحمد لله لا اتفضل يا شيخ عايز ثلاث اتفضل الو
اتفضل
بقول لك هو هو ح- ما- هو اللي اللي يموت هو عليه ليل هو ال- يعني مش عارف اقوله ازاي
قل بأي لغة تعجبك
ما هو اللي اللي يموت هو عليه دين هيتحاسب عليه آه.
ولو القيامة لو مثلا يعني لو ان شاء الله لما القيامة تقوم برضه هيتحاسب عليه حاضر يا حبيبي اللي يموتوا عليه دين هيتحاسب عليه نعم الميت حتى لو مات شهيدا وهو مدين يحبس عن الجنة حتى يقضى دينه أو يعفو صاحب الدين فلا تستخفوا بالديون يا عباد الله لو مات ميت وترك مالا وعليه دين قبل أن تقسم التركة يقضى دينه كله ولو استغرق كل التركة دايما ربنا يكون من بعد وصية يوصي بها أو دين يوصى بها أو دين نعم معنا من السلام عليكم
السلام السلام عليكم عليكم
أخ هشام من أسوان حي الله أهل أسوان أي كدلي الله يكرمك يا شيخ مسعد الله يبارك فيك وفيك بارك والله والله وحشنا والله العظيم يا شيخ مسعد ما أنا كنت عندكم قريب يا راجل ده ناخد الجنسية بتاعت أسوان قريب بقى هو ما حدش بيقول دلوقتي عن ندوات والله ما فيش آه، الله يعزك.
سمعنا عنها ولا حد بينشر ولا يقول في فلان جاي ولا الشيخ فلان جاي بطلت والله يا شيخ مسعد بارك الله فيك الله يكرمك يا شيخ والله العظيم يا شيخ مسعد يعني بصراحه والله العظيم نحن يعني في قمه ال ال- يعني ال- الحزن والله على اللي بيحصل في مصر دي والاخوان السلفيين وبيتهموا الناس بالكذب ويتهمونا احنا بالكذب الناس تقول دلوقتي هيبتدوا يكذبوا من دلوقتي واحنا هنعمل وهنسوي ومش عارفين ال- ال- ال- الدوام هنمشي مع مين يعني والله العظيم يا شيخ مسعد يعني نسال الله العظيم ان يولي علينا من يعدل والله العظيم احنا إن ما نريد شاء إلا الله لن الخير يكون إلا الخير والله هذا ما نريد إلا أملنا المسلم وهذا ظننا الخير. الناس يعني بربنا ابتدت- بيت اتهمنا يا شيخ مسعد ان احنا ابتدينا نكذب من دلوقتي ده احنا لسه ما كملناش حوالي ست شهور ولا خمس شهور في مجلس هنبتدي نتلاعب بالناس وبارك الله فيك يا ربنا شيخ يهدينا مسعد.
ويصلحنا ربنا وأنا الله أؤكد يهديك.
على ضرورة حسن الظن بكل إخواننا في التيار الإسلامي وفي كل الأحزاب الإسلامية هذا ضروري نؤكد عليه معنا اتصال السلام عليكم محمود من السلام.
الشرقية السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام شيخ محمود ورحمة الله الله يصلحك يا شيخ ممكن تستحملني بس في عدة رسائل اتفضل يا معلم بس ارفق بإخوانك حاضر يا شيخ اتفضل.
أول رسالة لحزبي حزب النور ب- بقول لحزبي بلاش تخسرنا بلاش تخسر أولادك اللي هم جري وراه معاك عشان الشريعة نعم احنا مش وقفنا مع حزب النور ولا دخلنا حزب النور ولا حاربنا مع حزب النور الا عشان خاطر الشريعه نعم
و- ولا يمكن ان احنا نبقى كيان تاني غير الشريعه او نرضى باي كيان تاني او اي د... اي دوله غير الدوله الاسلاميه نعم.
ده اول شيء نعم.
الحاجه الثانيه ان ان شباب حزب النور مهمش بداوا الان الق- القيادات في تهميش الشباب نعم.
زي الاخوان وهيبدا تتفكك الحزب تاني زي الاخوان هتروح فين انت بتفكك كيان بنيته في ست شهور بتفتخر ان انت بنيته مش كنت هتقدر تبنيه لو انت عملت ايه من غير ال- من غير الشريعه والدعوه وال- والمشايخ والعلماء نعم هتفككه هتروح فين نعم
دي- هتتفكك هتتفكك ده شيء واقع الشباب مش سامع كلام الحزب اولا والشباب اشتغل في حمله الشيخ حازم كل شباب حزب النور على مستوى الجمهوريه هم اللي شايلين حمله الشيخ حازم نعم الحزب هياخد قرار او مش هياخد قرار هي- هيصطدم باولاده هيصطدم باولاده مش هيصطدم بحد تاني الرساله الثانيه للشيخ للدكتور ياسر برهامي يا شيخنا يا ريت تسمع صوتنا يا شيخنا يا ريت تسمع صوتنا بلاش الغرف المغلقة نرجوكم بلاش الغرف المغلقة الرسالة احنا مش ه... يعني يعني خ- خليك شوف الشارع بيقول ايه شوف الناس بتقول ايه شوف شبابك بيقول ايه
طيب انا م- انا مش يعني مش عارف ليه ليه الغرف المغلقه مع الاخوان ليه احنا مش راضيين بكده طيب يا ريت احنا نتمنى نتمنى ان احنا نخضع لمجلس شورى العلماء دول علمائنا ودول مشايخنا ودول اللي ارتضينا بيهم ودول اللي جام اللي وقفوا وقالوا انتخبوا حزب النور وقفوا مع حزب النور نعم.
واحنا شباب حزب النور بنقول لك يا شيخ ياسر احنا مع الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل وربنا ينصر الدين ان شاء الله والمخطط بتاع اي حد تاني لهدم المرشحين الاسلاميين كلهم ينضربوا ويطلع مرشح ليبرالي او علماني ان شاء الله مش هيتحقق ومهما كان مش هينضر الشيخ حازم باذن الله ونقول تاني احنا مع الشيخ حازم ويا ريت قياداتنا يسمعوا الكلام دوت جزاك الله خير.
ويعرفوا ان احنا مش هنخضع باي كلام لان احنا حدانا دين مش حدانا قيادات ولا حدانا احزاب تحكمنا ابدا احنا بيحكمنا دين وبيحكمنا شرع الله عز وجل وبيحكمنا العلماء الربانيين اللي احنا بنثق في ايمانهم وبنثق في ارائهم ومشينا وراهم وهنضلنا ماشيين وراهم حتى نلقى الله عز وجل ونتمنى دعائك يا شيخنا وجزاكم الله خيرا بارك الله فيك والشيخ ياسر من العلماء الربانيين كذلك ويا ريت حد من اخواننا من حزب النور آه، لو ما- لو يعني يتابع الحلقة يعمل مداخلة وي- ويصحح هذه الأمور ولو أن مبلغ علمي أن حزب النور إلى الآن لم يعلن تأييده للمهندس خيرت الشاطر ولا حتى للدكتور حازم وإسماعيل قالوا هنعلن موقفنا بعد أيام معنا من السلام عليكم الأخت عبير من اسكندرية يا ريت تقولي فاضل قد إيه في الحلقة يا عمر السلام عليكم أخت عبير عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيك يا شيخ أهلا وسهلا أولا أنا بقول اللهم ولي أمورنا خيارنا يا رب والأمر متروك لله سبحانه وتعالى نعم آه ثانيا معلش حضرتك أنا عندي سؤال بس مش هينفع إن أنا أقوله خدي تليفوني من الكنترول حالا خديه من الكنترول وبعد الحلقة كلميني بارك الله فيك الأخت أم إسلام من القاهرة السلام عليكم يا أم إسلام
أقول له خد- السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته اتفضلي والله يا شيخ أنا هقول لحضرتك أنا عملت إيه الله يكرمك يا رب أنا أنا أنا بنفسي أنا قلت الشهادة وأشهدها للحق والله قبل ما أعرف ترشيح ال- الأستاذ خيرت الشاطر ده على را... على راسنا والله بس أنا رحت لغاية عندهم والله رحت لغاية الحزب هناك وقلت لهم يا جماعة وحدوا صفوفنا إن ما كانش هم القادة وصلهم الصوت دوت أنا يمكن يسمعونا دلوقتي نعم رحت قلت يا جماعة وحدوا الصفوف والله من قبل ما أعرف هم هيعملوا إيه نعم قلت لهم وحدوا صفوفنا يد الله مع الجماعة والله يد الله مع الجماعة يعني ح- حرام حرام اللي بيتعمل ده عايزة أقول لحضرتك إن ال- إن أنا إن أنا أقول أقول للناس هناك آه، سبحان سبحان الله يعني في حد بيك يعني حد كلمته يقول اقول له مجلس شورى العلماء يقول لي مجلس آه، ال- ال- ال- ال- الشورى يعني كان فاكرني بتكلم في الشورى عندهم يا جماعه لا مجلس شورى العلماء انتبهوا احنا بنتكلم عن مجلس شورى العلماء ايد مين طب آه، انا انا انا مع ال- مع الشيخ حازم وانا من الناس اللي عملوا التوكيل انا وابني كمان ولكن انا بنتكلم بقى لما يبقوا اتنين واتنين طوال واتنين بسم الله ما شاء الله عليهم واتنين نحتسبهم الاتنين على خير ونحتسبهم ويا رب يا رب يكونوا الاتنين بخير نقوم نقوم احنا دلوقتي يعني انا مش عارفه اعمل ايه يا شيخ انا مش عارفه اقول ايه انا مش عارفه نعمل ايه ادعي.
آه، انا انا انا عن نفسي واحده ادعي ست إن ورحت قلت لهم ربنا يولي علينا يا رب بس, أفضلهما بس اللي اللي بيحصل اللي بيحصل ده تفتيت لينا ده تفتيت لينا وليهم هم كانهم هم مش عايزين ليهم حد ومش عايزين لينا حد والله يا أم إسلام أنا خايف فيك خايف يرصد في الانتخابات خيرة الشاطر وحازم أبو إسماعيل ويجينا مبارك بشرطة هو ده وساعتها هو ده.
ذنبنا يبقى في رقابة من شق الصف والله من كل العظيم الأحزاب.
والله العظيم ده اللي انا قلته لهم قلت لهم انا انا انا انا انتوا على راسي واللي بتعملوه سبحان الله يعني ممكن حتى لو الواحد عنده تحفظ ليكوا على حاجه بس دي امور سياسيه وما احناش بنتكلم في الدين ده احنا بقى بنتكلم في امور سياسيه في حاجات يتاخد منها و- وكلنا كلنا يتاخد منها ويرد طبعا.
ولغايه دلوقتي بقول لهم كله ياخذ منه ويرد الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله صلى وسلم الله عليه وسلم.
فكروا فكروا في ال- في الامر فكروا ما هواش قران ونزل فكروا في الامر لا يا بنتي.
فكروا ان انتوا بتشكوا في ص- صفوفنا حرام أختي.
حرام والله اللي يا أختي هي شهادة كل فرد فينا سيسأل فيها أمام الله نحن لسنا أحجار على رقعة الشطرنج تحركنا ال- الجماعات والأحزاب بالريموت كنترول دي شهادة أنا هقابل ربنا بيها لازم أشهد بما ينجيني غدا بين يدي الله معنا من السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة أخ الله عماد وبركاته من القاهرة السلام عليكم شيخ عماد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة ورضوان شيخنا أهلا أهلا الله رفع الله قدرك ومقامك في الدنيا والآخرة يا رب وإياك ونحن نحبك في الله عز وجل الله يحبك ويرضى أقول عنك وبالله التوفيق أجيبوني يا إخوان أجيبوني يا هيئة شرعية للحقوق والإصلاح ويا كل من له ثقل في الحركة الإسلامية نعم
ما قولكم في جل العلماء والمشايخ والدعاة ومنهم فضيلتك الذين أيدوا هذا الرجل الذي نحسبه ولا نزكيه على الله ونحن والله ما اتبعنا هذا الرجل لشخصه وإن كان شخصه كريم وابن كريم ومن أسرة كريمة عريقة نعم سياسيا ودينيا والله نحن اتبعناه لأنه رافع لواء الشريعة ورافع لواء الإسلام وله نظرة ثاقبة وأنا لقبته بملهم الأمة بعد ملهمها الأول عمر رضي الله عنه يقول وبالله التوفيق يعني أنتم لمن يعني لماذا هذا هذا التخبط؟ لماذا هذا الارتجال؟ لماذا هذا يعني كنت اود من قياداتنا الاسلاميه ومشايخنا وهيئاتنا و- وكذا وكل يعني احدث ولا حرج ان يكون لهم السبق لهم السبق تفرق كتير يا سيدي الشيخ صح. ان يكون لهم السبق لي لا, لم يك لا يكونوا مفعولا بهم يكونوا هم فاعلين وم و- وهم يصنعون الاحداث واقول وبالله التوفيق يعني ماذا قولكم في فضيله الشيخ المجاهد رفاعي سرور رحمة الله عليه الذي سبق وكان يؤازر الشيخ حازم إلى أن أفضى إلى ربه سبحانه وتعالى ماذا تقولون في قول الشيخ أبي إسحاق الحويني ماذا تقولون في في الشيخ عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الخالق ماذا تقولون في في الشيخ فوزي السعيد في الشيخ أبو الأشبال في الدكتور جمال عبد كلهم- الهادي في كلهم الدكتور مشايخنا.
سيد العفاني في الشيخ مصطفى سلامة في جميع المشايخ والعلماء والعمالقة هؤلاء لماذا ترت... لماذا لماذا هل يعني هل يعني سبحان الله والله يا شيخ ان جماعه الاخوان المسلمين كنا نحبها ونعزها ويعني على العين والراس وهي الدم واللحم وال- والسلفيين كذلك ولكن سقطت سقطه مدويه بهذا القرار المشين المهين والله اكلمك وقلبي يدمو والله اكلمك وانا حزين ولست فرحا بهذا ب- ب- بقولي هذا اقول هذا وانا اتالم قلبي يدمو ج- جماعه الاخوان المسلمين لله ضرك يا امام البنا يعني لماذا تسقطون ولماذا هذا السقوط المدوي حازم صلاح ابو اسماعيل ان شاء الله رئيس جمهوريه مصر العربيه وس- ولاخر قطره في دمائنا ولاخر شيل لاخر ملين في اموالنا واولادنا سنناصره بدمائنا وبكل ما نملك ووالله زادت قوتنا اضعاف اضعاف اضعاف مئات الاضعاف مما كنا عليه والله المستعان وبالله التوفيق وحسبنا الله ونعم الوكيل والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خيرا أنا أؤكد على أنه ما زال بيننا وبين كل العاملين في التيار الإسلامي أخوة الإيمان والإسلام وينبغي علينا أن نحسن الظن بالجميع وأن نلتمس الأعذار للجميع والصحابة اختلفوا ولكن اختلافهم في أمور الدنيا أو في اجتهاداتهم في بعض الأمور لم يفسد الود الذي في القلوب معنا من؟ السلام عليكم أبو محمد من غزة حي الله غزة الصابرة وأهل غزة السلام عليكم يا شيخ مصعب عليكم السلام يا أبا محمد ورحمة الله
عليكم السلام كيف حالك يا شيخ مصعب الحمد لله يا حبيبي
والله إن لكم قبول عندنا في غزة قبول كبير بفضل الله اللهم انت والشيخ ابو اسحاق وسيد العفاني وكل مشايخ السلفيه الحمد لله جزاكم الله خير نحبكم في الله سامحونا على عجزنا عن نصرتكم وانا اتمنى عليكم يعني التيار السلفي في مصر ان يكون قوي نعم
قوي مش بس يعني في في مجال الدعوه ولكن على الارض ان يكون قوي كتنظيم نعم اه تنظيم واصل و- الكلام.
واتمنى يعني ان ان تضعوا تجربه غزه امام عينكم مم.
آه. يعني احنا في عندنا مشايخ طلبوا تطبيق الشريعه قتلوا في المسجد في رفح
الحمد لله كنت إلا بالله
علشان هيك يعني انا اتمنى انه انه التيار السلفي يضل مع الرئيس اللي يطلب تطبيق شرع الله
أبشر يا أبا محمد بارك الله فيك وأسأل الله أن يجعلكم في أرض غزة ولا على ولا قلب تنظروا الى رجل واحد الاخرين واتمنى ان الله يوفقكم ويصلح بينكم ربنا يرضى عنك وربنا يجعلكم في غزة على قلب رجل واحد اللهم أمين أبو مهند سلام عليكم يا أبا مهند ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وطبت وطاب سعيك وممشاك وتبوأت من الجنة منزلة إن شاء الله اللهم أمين اللهم أمين والله والله صدقني يا أخي والله بستنى البرنامج بتاع سيادتك من الأسبوع للأسبوع والله الله عشان يرفع أخطط مع حضرتك الله يرضى عليك يا رب أنا ليا تعليق ربنا يبارك لك حضرتك بتقول لي أحسنوا الظن أحسنوا الظن عم نحسن الظن بمين؟ نحسن الظن بناس ضحكوا علينا ناس الناس ب- اللي احنا وصفنا فيهم وادينا اصواتهم وبعد كده فر... عملوا لنا مسخه وفرجوا الناس علينا فرجوا الناس علينا كل يقول لك ادي السلفيين ادي الاخوان ادي مش عارف ايه والله العظيم بقينا مكسوفين يا اخي بقينا مكسوفين حرام عليهم اللي بيعملوه ده حرام عليهم والله وبعدين آية المنافق ثلاث هم قالوا مش هننزل حد ليه ليه لعب العيال ليه لعب اللعب اللي هم بيلعبوها دي هم هو فعلا الناس عايزين الدنيا دول ما لهمش دعوه بالدين تمام مجلس شورى العلماء ايد الراجل الطيب ده اهو خلاص ليه انا انزل خيرة الشاطر ولا خير ولا ده ولا ده ولا ده عايزين اكتر من كده ايه مجلس شعب واحتقروه والدس- واللجنه الدستوريه احتقروها واللي يتكلم في عربيه مليون جنيه واللي يروح يعمل عمليه في مناخيره ويقول له طلعوا عليا ايه ليه ليه لعب العيال ده ليه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل معلش اعذرني انا بستنى البرنامج بتاع حضرتك من الاسبوع للاسبوع والله عشان افضفض معاك عشان جزاكم الله افضفض خير معاك والله يا اخي جزاكم الله خير والله حرام عليهم والله يطيعوا ربنا فينا أسأل عليها منين ولا منين يا اخي
جزاكم الله خير جزاكم الله خيرا معنا من السلام عليكم السلام عليكم رائد من الأردن السلام عليكم يا أخ رائد ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ مسعد الحمد لله
كيف حالك شيخ مسعد بخير حال الحمد لله شيخ آه، حابب أن أسألك سؤال اتفضل
أنا أعمل في محكمة نعم
وزي ما بتعرف يعني يا شيخ أنه المحكمة تنص على قانون آه، فرنسي نعم.
وليس احنا لا نحكم بالشرع يعني نعم على أي حال يا أبا رائد يعني هذا السؤال آه، أحيله على آه، برنامج الفتوى وهو برنامج يومي فيه مشايخنا وأساتذتنا وهم أقدر بالإجابة على مثل هذه الأسئلة مني بارك الله فيك آخر اتصال يا إخواني السلام عليكم طارق من الله الجيزة يبارك السلام فيك.
عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا كيف حالك يا شيخ الحمد لله شفاك الله وعافاك يا حبيبي يا رب اللهم أمين وأشهد الله أنه يحبك في الله الله يحبك وكل ويرضى عنك.
العاملين و- و- و- ومشايخنا الكبار ربنا يحفظهم اللهم أمين شفاك الله وعافاك يا شيخ أنت جبت سيرة بقى لو سمحت يا شيخ أنا كان ليا رأي برضو يعني إيه يعني مش مخالف شوية بس برضو يعني إن شاء الله بإذن الله ال ال ال الإخوان لما رشحوا ح- يعني الشيخ خي- الأخ خيرت الشاطر نعم لا انا زكيهم على الله وكلهم ان شاء الله يعني على خير نعم.
آه، ولازم نحسن الظن فيهم زي ما حضرتك قلت ربنا يبارك فيك يعني آمين آه، وده يزيدنا حماس ان احنا برضو ان شاء الله نرشح ال- الشيخ حازم ابو اسماعيل نعم وطبعا لله الامر من قبل ومن بعد صحيح شوف رئيس مصر القادم حسم أمره قبل أن نخلق الله يبارك لك وكل شيء بمقدار والله بالظبط كده فعال لما لازم يريد.
يكون عندنا يقين في الله يا شيخ إنما نحن نسعى لتحقيق مشيئة الله الله يبارك لك نعم ف- فلازم نحسن الظن في الله و- و- وبعدين لما القاعدة تزيد كان في ثلاثة وأربعة وخمسة يكونوا إسلاميين أحسن ما تخرج من حزم أبو إسماعيل في آخر لحظة بسبب, بسبب بقى تزوير أو أي حاجة الله أعلم نعم.
تروح لحد تاني وإحنا نقعد بقى ندمانين إن إحنا ما رشحناش واحد واثنين وثلاثة وإن شاء الله كلهم على خير ان شاء الله باذن الله أسأل كلنا الله أن يولي علينا أفضلهم لنا الله دين أكبر.
ودنيا بالظبط كده بارك الله فيك فان شاء الله يا شيخ باذن الله ما حدش يقلق وان شاء الله كلنا يعني زدنا حماس اكتر لا، أنا ان احنا ان مستبشر شاء خير الله إن شاء نرشح الله.
الشيخ حازم لا نزكيه على الله ونحسبه على خير وان ما كانش كده يبقى ان شاء الله برضه الشيخ الاخ خيرت الشاطر او الشيخ خيرت ان شاء الله برضه يكسب يبقى خير وبركه ما فيش حاجه برضه وحشه ولو رشحوا اخ ثالث ولا رابع كل- كله خير احنا ان شاء الله يقينا في الله ان ربنا ان شاء الله هيولي امورنا ربنا اللهم ولي امورنا خيارنا أيوة إحنا عايزين ولا دعاء والله.
تولي امورنا شرارنا إحنا محتاجين دعاء أصعب شهرين هيمروا على مصر الشهرين الجايين دول نحتاج فعلا إلى الدعاء في كل سجدة أن يلطف ربنا بمصر وأن يولي علينا خيارنا وألا يولي علينا شرارنا طب نستأنف بارك الله فيكم قلت بارك الله فيكم من أعظم أسباب الذل والهوان حب الدنيا وكراهية الموت إيثار الفانية على الباقية الدنيا جيفة الدنيا جيفة وطلابها كلاب الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة القرآن ملآن بآيات تزهد في الدنيا وتبين سفالة الدنيا وسفاهة الدنيا وترغب في الآخرة منها بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى منها ما عندكم ينفد وما عند الله باق منها كل متاع الدنيا قليل فتنة الغنى والتمكين أشد من فتنة الضعف والفقر إي والله فتنة التمكين أشد من فتنة الضعف والتهميش جمعتنا المساجد وفرقتنا الأحزاب ونحن ضعفاء جمعتنا المساجد وفرقتنا المجالس جمعتنا المساجد وفرقتنا الأحزاب جمعتنا المساجد وفرقتنا الكراسي والمناصب والمجالس ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن أعظم أسباب الذل أيضا الإيمان الانتقائي لسعادتك تاخد من الدين اللي على هواك الصلاة الصوم والحج والزكاة حلو إطلاق اللحية لا وحش لازم عشان أبقى عضو مجلس شعب وأربط رابطة العنق ألمع لازم أبقى عضو ملمع مش لبست جزمة ببوز جزمة ببوز تمشي مع الدقن الكبيرة دي قصقص يا جدع أو لمع يا جدع ولذلك لما اخواننا الضباط في الداخلية أطلقوا لحاهم هل أنصفهم أحد في مجلس الشعب؟ إن كان كتير من أعضاء مجلس الشعب من التيار الإسلامي بيلمع ما تعرفوش إن اللحية فريضة؟ إيمانكم انتقائي ليه؟ أو ده من أسباب الذل برضه هتقول اللحية قشور يا ابني هو ربنا بيأمر بحاجة هايفة يا سعادة النائب المحترم السياسي المحنك هو النبي بيأمر بحاجة تافهة هو الإسلام فيه قشور الله العظيم لا يأمر إلا بالعظيم الإيمان الانتقائي ده يودي في داهية قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي ذل في الحياة الدنيا إلا خ- اوعى اوعى أيها المسلم تميع دينك عشان تكسب هوى الناس والله ما هيرضوا عنك والله العظيم ما هيرضوا عنك لو قلت الزنا حلال والخمرة حلال برضه مش هيرضوا عنك المزيكا حلال حلال التمثيل حلال حلال حلال كذا حلال حلال حلال حلال المنهج المايع ده مش هيكسبك الناس ده هيخسرك دينك ولن يرضى عنك الناس ومن طلب رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وسخط عليه الناس خليك عزيز يا أخي يا أخي ده النبي قال اطلبوا الحوائج بعزة النفس فإن الأمور تجري بالمقادير والله العظيم لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا أنا طقطق رقبتي ليه قدام علماني أميع ديني ليه عشان نصراني أميع إسلامي ليه عشان أمريكا اطلبوا الحوائج بعزة النفس فإن الأمور تجري بالمقادير طيب هذه أسباب الذل تعرفون أن شعب مصر اتذل ذل وسحق سحقا وأهدرت كرامته في كل حاجة اهدرت كرامتنا في المواصلات تلاقي أتوبيس النقل العام ماشي كده والناس محشورون فيه حشرا كأنهم غنم كأنهم غنم غنم كرامتنا أهدرت في المواصلات أهدرت كرامة المصريين في طوابير العيش الناس بشوفهم الستات العجائز من أذان الفجر يا ولداه واقفين قدام كشك العيش عشان تاخد بجنيه عيش وعيش ايه الرغيف تاكله وتكتب الوصية تاكله وانت بتتشهد ربما تموت مش ليس فيه آدمية أهدرت كرامتنا أمهاتنا أهدرت كرامتها في طوابير العيش أهدرت كرامة المصريين في طوابير البوتاجاز اليهودي بياخد في إسرائيل لا جعلها الله إسرائيل بل في فلسطين المحتلة غاز مصر أرخص من أهل مصر أهدرت كرامتنا في المواصلات أهدرت كرامتنا في طوابير العيش أهدرت كرامتنا في طوابير البوتاجاز أهدرت كرامتنا في أقسام الشرطة إلا من رحم الله فين وفين لما تلاقي واحد كده بقى يعني أهدرت كرامة العلماء والدعاة في أمن الدولة شعب مصر أهدرت كرامته في الخارج المواطن المصري بره ما يسواش تعريفة ما يسواش نكلة لا قيمة له ليه؟ لأنه مسحوق في بلده مزلول في بلده مهان في بلده طب مين يحترمك بره وانت اصلا مهان في داخل بلادك اهدرت كرامتنا في المستشفيات اهدرت كرامتنا في في كل مجال في الانتخابات المزورة محتاجين بقى حد رئيس محترم يحكم بلدنا ويعيد إلينا ولو شيء من كرامة نريد أن نحيا كراما إلى أن نلقى الله عز وجل تقدم للترشح لرئاسة الجمهورية أسماء كثيرة دكتور محمد سليم العوة المهندس خيرت الشاطر آه حمدين صباحي آه أيمن نور آه عمر سليمان أحمد شفيق عمرو موسى وحازم أبو اسماعيل أسماء كثيرة تقدم للترشح للرئاسة يجي 400 اسم في مهرجان رئاسة مصر مهرجان رئاسة مصر واحد بتاع بانجو تقدم للترشح للرئاسة قال لك هظبط دماغ الشعب المصري الشعب كله هعدله الطاسة وقفشوه بعض لعيبة الكورة تقدموا للرئاسة يعني هينطقوا الشعب هينطقونا والله بعض الممثلات بل سمعت ان راقصة تقدمت كمان يعني البلد هتمشي على واحدة ونص مظبوطة تمام بعض فلول النظام القديم بعض الظلمة تقدموا أيضا للترشح للرئاسة أمر عجب ولم أسمع أي أحد تقدم للرئاسة أعلن أنه سيحكم في مصر بشريعة الله إلا محمد حازم صلاح أبو اسماعيل فهو المرشح الإسلامي الوحيد غيره أقرب للعلمانيين منه للمس... للملتزمين اللي يقول لك الشيعة حلوين واللي يقول لك مش مشكلة النصراني يخرج من دينه ويبقى مسلم والمسلم يسيب الإسلام ويبقى نصراني عادي لا وينتمي للتيار الإسلامي أصلا ما فيش مرشح إسلامي تقدم غير حازم وإسماعيل خيرة الشاطر نحسن به الظن بس لسه ما سمعناهوش فمحتاجين نسمعه برضه كتير وأنا أحسن الظن بالجميع لكن أنا عن نفسي من حوالي 8 أشهر إلى الآن أهو قبل عشرات العلماء ما يدعموا حازم أبو إسماعيل أنا مما لا يقل عن 8 أشهر وفي سيناء وفي مسجد الفواخرية أعلنتها أني أدعم أبا إسماعيل للترشح للرئاسة وأنصح بذلك كل أهلي وكل تلاميذي وكل أقراني من الدعاء وكل أحبابي وكل من يثق في أن يدعمه ثم سمعت بعد إن شيخنا وتاج راسنا الشيخ الحويني يدعمه ففرحت جدا لما وجدت هذه القامة والقيمة رأيي المحدود يوافق رأيها ثم جاءت الخيرات تطرى ودعمه عشرات من العلماء ولذلك أنا أعلنت في قناة الحكمة أني أدعم أبو اسماعيل وعنته في الخطب وفي المساجد والآن أعلن من قناة الحبيبة قناة الرحمة أني أدعم بكل قوة حازم صلاح أبو إسماعيل لرئاسة مصر وأنصح بهذا كل أهلي وكل تلاميذي وكل أصحابي وكل أحبابي وكل الدعاء وكل من يثق في أن يدعمه وأحترم الكل وأرضى باختيار الجميع ولا ألزم أحد إنما فقط أنصح لماذا حازم أبو اسماعيل ليه انت بقى يا شيخ بتقول لنا ادوا صوتكم لحازم أبو اسماعيل لأنه الوحيد الوحيد الذي أعلن من أول لحظة أنه سيحل ما أحل الله وسيحرم ما حرم الله وسيقودنا بالقرآن وسيحكم في البلاد بشريعة رب العباد لماذا حازم أبو اسماعيل؟ لأنه صاحب اعتقاد سليم ومنهاج قويم وسلوك, وسلوك مستقيم لماذا حازم أبو اسماعيل؟ لأنه ثابت لا يتزحزح لا يغير مواقفه بحسب الطلب ولا يغير مواقفه كما يغير ملابسه في غيره يطلع في القناة دي يبقى علماني يطلع في القناة دي يبقى سلفي يطلع في القناة دي يبقى مؤمن يطلع في القناة دي يبقى منحل بيغير مواقفه زي ما بيغير هدومه حازم لا لا قبل الثورة ولا بعد الثورة الرجل ثابت راسخ لا يغير مبادئه كغيره لحازم أبو اسماعيل لأنه واضح صريح لا يتملق ولا يتسلق ولا يداهن ولا ينافق ولا ينبطح ولا يكذب ولا يغير مواقفه لماذا حازم أبو اسماعيل؟ لأنه صاحب رؤية وبصيرة ونذرة ثاقبة وكم من أمور بصر بها قبل أن تقع ثم وقعت كما أخبر فهو قارئ جيد لتاريخ بلده ولواقعها لحازم أبو اسماعيل لأنه صاحب برنامج تنموي نهضوي قوي في كل المجالات في السياحة في الزراعة في الصناعة في التعليم ليس درويشا بل صاحب أقوى برنامج قدمه مرشح إلى الآن لماذا حازم أبو اسماعيل؟ لأن هذا الرجل وضع الله له قبولا عجيبا في قلوب الناس بين المسلمين والنصارى 350 نصراني في حملة دعمه جمع 30 ألف توكيل من 160 ألف توكيل 30 ألف توكيل من نصارى مصر يدعمون أبو اسماعيل قبول عجيب لا ينزل إلى مكان إلا ويلقاه آلاف الناس غيره يروح يعمل مؤتمر في الجامعة وإحنا بنشوف يحضر له خمسين نفر وبعضهم كان بيتضرب هذا القبول العجيب له أيضا وزن في الميزان ليه حازم وإسماعيل لأنه لا ينسب إلى جماعة لا تبع الإخوان ولا تبع السلام لا ينسب إلى جماعة ولا ينسب إلى حزب لا تبع حزب النور ولا تبع حزب الحرية والعدالة فعصبيته كلها ستكون إن شاء الله خالصة ونحن لا نشكك في نوايا أحد إنما هذه الشبهة ليست عنده مش هيتعصب لجماعة يوالي ويعادي عليها ويرعى مصلحتها أولا ولا الحزب لا لا لا تعصبيته ليست فيها شائبة في أنها ستكون لله ده الراجل بيقول للي, للي سفوا التراب في حملته بيقول لهم ما تستنوش مني أي حاجة لو نجحت اللي عايز يشتغل معايا لله يشتغل لله اللي منتظر حاجة مش ما يستناش مني أي حاجة كده نرجو من الله أن يكون ظاهره كباطنه ليه حازم يا أبو إسماعيل لأنه صاحب علم شرعي عالم في الشريعة وعالم في الدنيا الراجل معاه دكتوراه في القانون ومارس المحاماة وبقاله أكتر من 30 سنة يدرس في كل ملفات مصر ليه حازم أبو إسماعيل لأنه صاحب خلق جم وحكمة بالغة نلاحظها في مناظراته يلموا له بالستة سبعة بالعشرة اللي في الاقتصاد واللي في السياسة واللي في الإعلام خصوم خصوم شرسون فيفترسهم كما يفترس السبع فريسته وبهدوء وبأدب جم يحسد عليه رقة ورحمة ورأفة وحكمة وأدب جم أنا والله والله أنا لا أجامل أحدا وصراحتي بتزعل مني ناس كتير أجلس في مناظراته وأتعلم الأدب وأتعلم الأدب وأتعلم كيف أناظر بهدوء مهما استفزني الخصم وكلما ناظر أحدا أفحمه وألجمه وأنصفه الله عز وجل وبهدوء أعصاب يحسد عليها ليه حازم صلاح أبو إسماعيل لأن جل علماء مصر علماؤنا تاج رؤوسنا مشايخنا جلهم يدعمونه مين بقى اللي دعم أبو إسماعيل من اللي دعم أبو إسماعيل دكتور سامي السرساوي من علماء الأزهر دكتور مازن السرساوي من علماء الأزهر دكتور عمر بن عبد العزيز الدكتور عبد الله بركات الشيخ فوزي السعيد الشيخ حسن أبو الأشبال الشيخ الزغبي الشيخ أحمد حطيبة من كبار علماء السلفية اسكندرية أحمد فريد أحمد حطيبة سعيد عبد العظيم أحمد السيسي رفاع سرور عطاء بن عبد اللطيف سمير مصطفى الدكتور وجدي غنيم تاج رأسنا الشيخ الحويني تاج رأسنا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق تاج رأسنا الشيخ محمد حسان تاج رأسنا الشيخ يعقوب الشيخ وحيد عبد السلام بالي الشيخ أبو بكر الحنبلي الشيخ جمال عبد الرحمن الدكتور عبد الله شاكر الدكتور الدكتور جمال المراكبي الشيخ أبو زهو من علماء الأزهر الدكتور أبو زهو معروف الشيخ عبد الله بن عبد العزيز مين تاني الشيخ عادل العزازي الشيخ محمد مصطفى الشيخ حافظ سلامة المجاهد هاني حلمي محمد الصاوي حامد الطاهر عبد الدكتور عبد المؤمن البر الدكتور سمير تقي الدين الدكتور سيد العربي الشيخ سعد عرفات الشيخ أمين الأنصاري الشيخ حازم شومان الدكتور عبد الرحمن الصاوي الدكتور محمد علي يوسف الشيخ أيمن صيدح الدكتور سيد حسين العفاني ده دول اللي أنا فاكرهم بس دول اللي أنا فاكرهم بس عشرات جل علماء مصر يجي 80% أو يجي 90% من أكابر علماء مصر الذين يشار إليهم بالبنان يدعمونه هو كون الرجل ده يجمع عليه كل هؤلاء هذا بالأمر الهين يا راجل ده حتى الألترس بتاع الأهلي بيدعمه يا راجل يا راجل ده يا راجل بس شوف شوف الناس شوف الناس في مؤتمراته شوف الناس في ركابه شوف الناس في محاضراته أمر عجب يا أخي الأمة أجمعت على رجل أو شبه إجماع على رجل ويرفع راية الشريعة فلماذا نشق عصا المسلمين إن كنا نريد الإسلام حقا والشريعة صدقا ها هو رجل يرفع راية الشريعة ومن عجب أن دكتور حازم أصوله من الإخوان المسلمين وابو الفتوح أصوله من الإخوان المسلمين احنا ما عندناش تعصب لحد لو واحد جامع قمامة عنده علم في الشريعة وعنده برنامج قوي في الدنيا ويرفع راية الإسلام كنا هندعمه العبرة عندنا ليست بحازم أو بغيره ونحن لا نتعصب لأي أحد وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب الروضة ومع كل هذا أنا أحسن الظن بإخواني في جماعة الإخوان المسلمين ولعل عندهم رؤية ولعل عندهم أسباب لا يقدرون على إظهارها الآن على أي حال أنا أحسن بهم الظن وأحسن الظن بالمهندس خيرة الشاطر ومن الإخوان من دعمه ومنهم من اعترض عليه يعني مجلس شورى الإخوان 110 عقدوا أول مجلس 93 قالوا لا مش عايزين مجلس تاني 62 قالوا مش عايزين أخيرا 56 دعموه و52 اعترضوا عليه من الذين اعترضوا عليه المرشد العام للإخوان المسلمين السابق مهدي عاكف ونائب المرشد محمد حبيب ومن كبارهم من استقال ومن شبابهم من اعترض على أي حال إخواننا في الإخوان وإخواننا من قيادات حزب النور في محنة الله يعينهم عليها النجح أبو اسماعيل رغم اعتراضهم عليه فهذا يثبت أن شعبيتهم في الشارع انحصرت وأن ثقة الناس فيهم فقدت وإن لم ينجح خيرة الشاطر ولا حزم أبو اسماعيل ونجح لنا واحد علماني يعني جه مبارك بشرطة يبقى ذنبنا في رقابتكم يا إخوان وذنبنا في رقابتكم يا قيادات حزب النور لو ده سقط وده سقط وجه مبارك بشرطة منكم لله نشكوكم إلى الله عز وجل أنا والله قلبي موجوع وتعبان وحزين جدا من الذي نحن فيه زعلان من واحد يقول لي واحد من الإخوان واحد يقول لي واحد من السلفيين إخواننا احنا إخوة ينبغي أن نكون على قلب رجل واحد إخواننا من الإخوان لهم رؤية خلاص تحترم أنت لا تدعم الشاطر خلاص ادعم إسماعيل وأنا معك يا أخي خلاص وأحسن الظن بإخوانك والتمس لهم عذر فإن لم تجد لهم عذر فاخترع لهم عذر ما تفرحوش العلمانيين فينا ما تفرحوش الأمريكان ولا اليهود فينا اتقوا الله وانت واحد من الإخوان شايف خيرة الشاطر زي ما واحد بيقول هو أردوغان العرب وهينهض باقتصاد مصر واحد تاني من الإخوان يقول لك ده رجل تاجر لا لا يفهم في السياسة انت شايفه انه أفضل واحد خلاص انتخبه واحسن الظن بإخوانك أنا شايف أن حازم أفضل خلاص هنتخبه وأحسن الظن في إخواني من الإخوان ويبقى بيننا أخوة الدين وقرابة الإيمان ونحسن الظن ببعضنا نحن متفقون في ألف مسألة ومختلفون في رؤى في رؤى فلنحترم بعضنا البعض ولنحسن الظن ببعضنا البعض وأسأل الله أن يعد الشهرين اللي جايين دول علينا بخير يا رب لا تولي على مصر إلا حاكما صالحا يقودنا بالقرآن يا رب وينقاد إلى القرآن يا رب يا رب ألف بين قلوبنا يا رب أصلح ذات بيننا يا رب أبعد عنا الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق برحمتك يا رحمن يا رحيم اللهم ولي علينا حاكما حازما يتصف يتصف بالصلاح يا رب ولي علينا رئيسا حازما يتصف بالصلاح ويكون في قلبه رأفة كإبراهيم أبو اسماعيل عليهما السلام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قدمت إلى الخلق رسالة للدين أبين أفضل